يبدو في أمر العميل بالكلمة غلط معايا ده ولا لا؟ مين ومين والطول بيتم شغل في نفس هو عليك الحق ظهرك ومجرد الدين ده بيمشي كتير من الأمر الدين هو بيتكلم الإنسان الدين ده أي حد الدين ده هو من أصل الدين خلي بالك عشان ما تبقاش عارفين خلي بالك على حاجة صح؟ واحد الدين ده لا أنا عايز كلمة بعدين لا أنا كلمة بعدين عشان الدين ده الدين ده هو برضه زي الفل هو عايز كلمة هو برضه كده البيت صعب لما تعرف ان ايه يقول كده وبعدين دي دي حاجه كده مش احنا بنقولها دي دي سنه دي عايزين دولة مين؟ دولة بوز سنتر من رب يقول طيب مين ومين الدولة هيكون حد من ضمن الآن أنا مش بقدرش بوجه علم العلم الموجود بص عشان كل حاجة أكرم الوجود أكرم الوجود مين؟ أكرم وين أكرم؟ وماليش أي حاجة تاني أنت بتصير صغيرة جرام 14 50 أيام جنيه وعشرين ده اللي صحيح ده الحكاية حكاية ضد ربيع ميساء العقيد واخد بالك؟ يعني واحد ممكن يكون ده مشكلة حياته وعنده عربية مجموعة كانت أيوة أنا ممكن أكون بشوية دي دي تعالى دي دي معاك دي معاك والله أي واحد والله داخلين على 30 ما شافش كل يكون كذلك كذلك مسكين يكون هنا عشان يكون كل ذلك كبير أخبار ذلك يعني الأمور هي مش كبير حاجة مش هتبقى أي عيان بعيد وعندنا كده كده برضه في كده كده مرة دي أحلى انت تعمل بدين دلوقتي انا مجنون انا ناس دلوقتي يقول يكون ما بيكونش اي حاجه علم علم علم تقيل لو عايز تعالج ولا لا علاجك هيكلفك من 400 مليون جنيه عايز تتعالج ولا لا قول له قول له لا مش عايز تتعالج خد حاجتك وكده والله واخد بالك ازاي؟ ليه؟ انا ممكن يكون فلوس كتير وانت سنه ما خدتش اديه كنت مكان مدة ستة بلاقي وانت 300 جنيه ما خدتش يبقى انت 47 جنيه 6000 عايز 6000 50 جنيه 50 جنيه معاك اهو ما خدتش انما اقول لي ده انت ابو قانون الراجل يقول لك ما يكون هيشوف هيشوف ده ما خدتش اي جدا برضه معاك اهو ولا بس انت ايه رايك يا قانون لا ده الأربع أشهر دول العيال أول أسبوع من كل شهر تاخد لي 30 صبح 30 ليل وليك كتير والريح حلوة شهر لا أول أسبوع تاخد لي 30 صبح 30 ليل لمدة أسبوع والريح حلوة كتير تاني شهر نفس الكلام الأسبوع ده مشهور والريح كتير مليون كمية حسوس الجسم إن شاء الله وبالملايين اللي يحصل يكون على هذا ممكن تنفيذ استهلك من 400 800 جنيه وش ولا لا؟ طيب في سبب ديلي فورمولي مالكي فورمولي مالكي طيب من اثنين لاربع مرات كل يوم تمرني each month وهو لا مش هقولك بزار إليك أول أسبوع بزار إليك ياخد وزير كل من الجنات والله ممكن وقت تفقد الجنات والله كل حاجة من رمية المال لو خدت وقت الصبح وقت بالليل لمدة أسبوع أول كل شهر أول أسبوع إيه كل يوم طب بس ايه صوت الصوت دي؟ يقول لي بتقول ايوه لا يحتاج الكلام على الكلام سبعة أسبوع أول أسبوع في العدد بتكون ست أسبوع جديد لمدة أسبوع رايح حالة الكلام تاني ثلاث علامات أول أسبوع فوق أسبوع جديد رايح حالة الكلام بعد كده شوف شوف شوف أول ما باخد العلاج يديك بقى تنفر في البيت يومين أو أسبوع يوم الجمعة عادي مبدأ البيت موجود لمدة ثلاث أسابيع على الواحد دي تقريبا بتاعتين أو شهر وننزل مثلا عندي ينزل عادي أو شهر أسبوع وأنا ثلاث أسابيع أول ما يجي أطلع رجعت وبعد ما عندي يسيبني انا المفروض يفضل موجود في الكشف في الكريشن الجميل والكريشن بتاعته خط موجود ها؟ شكوين جدا ده إلا ربنا زي البلاط بس ده طبعا انا بس واحد من الناس بعيدة انا عندي مشكلة بعيدة وقال لي علاج تعمل كي او اتش كي اتش من الجنة جنة ولا ايه حاول بس تفضل الانفكشن طيب مش وزنك معايا اسمها ايه؟ ها؟ يلا صح السوبرفيشن دي كده السوبرفيشن اللي بقى كل شغل ماشي دي دي مهمه دي مهمه خالص دي دي الكود ما يوم بس ايه؟ عايزين جنين بس جدا جدا كلنا عملنا زي الكل كلنا قبل طريقة جديدة ومشروع أول فورم كونديشن وجود الكل كلنا بنتحول للبطانية كل وعليمة جدا مخليكة جدا الشرطة جدا البطانية جدا وعلى ما يكون ده Thank you. ونتيجة الثانية دي بتتكرر برافو عليك ونتيجة الثانية كنت فرحان اه في كلمة مش فاهمة لكن ليه مش بس كلمة مش فاهمة انتوا مش عايزين تعملوا كده ما تعملوش حاجة انتوا بس يا شباب كنت بس بقول لكم ايه خلينا نتصور أول بيت بعيد بيت بعيد صح معايا اي بيجيب عندي بيجيب بيبدا بكلمه الجنين لازم يكون وراه نور الجنين ده بيبدا بكلمه الجنين لازم يجي وراه نور واسمه الجنين واحد نفسه بالجنين عندي ده سبب بالجنين قلبك بالجنين قلبك بالجنين قلبك يقولوا اي جنين بيبدا بكلمه بالجنين لازم يجي وراه نور اسم الجديد واخد وزن خلي بالك معايا النور يبقى البلد ايه مجنون معاش ولا لا مجنون نور ما تقولش اسم علاقة ثانية امسك معايا بيجيب زي ما انا راسي اسمه بيجيب مش قادر البرامج مش بتاوي يقول حضرتك معايا بيجيب يقول شيء عم امسك معايا بيجيب زي ما انا راسي اسمه بيجيب بالرجاء مكتوب ضمن عليه بتصير امسك معايا عينك بيجيب زي ما انا راسي بيجيب الجبر مجنون جبر عيل بيجيب كار اربط معايا في البيت ده بقى وانا جاوبت بالبيت البيت في كار العجل ده مركب عيب او عيب بالبيت المكتوب عليها معايا كده معايا كده الاول ما تستحيل بالبيت يلا نور بتقع نور انما خلاص نور مجنون نور يكتب جديد على ايه؟ ده عارف ان كده الدنيا اللي هو يروح اي شيء يجيب فيها حاجه كمان على البيت على الارض والدنيا في العين المسؤول هل بقى الحمد لله على حال كتير احنا بنجيب كتير ولا ما تشوفش حال كتير لو لو انت غلط على البيت خبيش الدنيا كده يطلع حال كتير كتير قوي لو كلنا مش هنعمل كتير يا شباب اي الدنيا اللي بتتكلم عن الدنيا طيب وعلم ايه من شغل اي شغل ايه من دمي كده كده بقى ايه ما شاء الله لا لا عليك اه انت جيبه بالبيت صحيح على ورقه بالتعليم اللي كمان طيب بس اغلب دلوقتي بس اللي مش عارف وذاك اللي تعالى كده انت جيبه بالبيت متفاهم ازاي سنة كده سنة كده سنة السبب قلت وانت كل ده كل ده ده بيعرف من العرب شوف حبيبي لك المسلم يعمل ايه اول كلمه ولا في كده ثم بقى في كلمه اسمه عايزه وعايزه بالنسبه لي احب بالله على النت وعلى البيت وعلى الارض صح ثاني كلمه تعرف ازاي يختار مش من كل كده ان المكتوب وصل للغرب لو رجل ايه ده ثلاث بلاد بلدية مثلا حرب أو أربع حرب كده أي شيء إدراك يبقى جايين دي ما ينفعش يبقى الكلام كده على إيه؟ كان بيجي منك؟ لا برضه جيت بمنفع يبقى على إيه بقى كده؟ لا هذا كل شيء بتاع طيب كلمة كلمة الكلمة اللي هي بتقول ايه Thank you. كل الحاجات اللي هيجيب الحكاية عشان تحول من الجيل كتير للمرض الكيمياء والمرض معايا خلي معايا اللي موجود على جسمنا خلاص بعد ممكن تكون موديفاي ما تعملش حاجه لكن الحاجه لما تتحول من ملكيه لنفس الدلالي بيجيب كويس الكلب عايز على جسمه على جسمه وتعملش حاجه بس لما تتحول لمكان يكون كلب انت صار الطبيعه يعمل لي جديد لما خدت تعالى شوف كده كتير الكلب دول يخليهم مش بالظبط مش بالظبط اتنين جدا واتنين جوي خمسين حتى لو هو الناس دي ايه وهنا ما فيش هنا برافو عليك انا قلت ان هنا بعيد هنا بعيد الكل الكلام ما هي حاجه ينفع حاجه لما ما فيش انما هنا تبقى جامد الجيل جنب الكتير اللي يقدر يقول إذا كان يجيب لغة ها أنا جوا مرة كتير في الأمور باريستا باريستا وإنت باريستا وإنت بيتاني الأول والله ما تعرف طبعا شاء الله وخلص بتكتب جوا الأمر أنت كويس كتير إنت اثنين جدا الست كده بتعمل ده برضه بدلات برضه بدلات كده بيه
شرح الشرط لوني والوجه كيرم كيرم برافو عليك ميتي جبل في الكتاب الجبل بجنب ده برضه من المختلف ده كان بلا بيت كان كده بلا بلا بيت بلا بيت يعني بلا بيت لا يمكن غلط اي خلاف العكس ولا تشوف لي بكره تشوف لي ايه الاثنين جدا تشوف لي بكره تشوف لي بكره يلا الاثنين جدا في الكتاب رجاله الاثنين جدا في العيال الصغيره الاثنين كبار العيال الصغيره بنسميها نفسي انت الارض رب لنا خير اللي بيطلع انت الخير بتاعه وانت الخير بيطلع مش كده يعني انت بتذكي لكن احفظ احفظ ماشي لكن انت كويس الكلمات دي في نفس الوقت وانت طالب من كنت في الكبار للدولة انت رايح بتجي كده وانت طالب بشكل حبيبي على الامر لا ما تقدرش تكون كده الدنيا ضيعت عليا احنا احنا اجيال للتوفيق بعد دلوقتي كل الدنيا صعبة برضه حلو انا بقول لك بس مش حلو يضل في حلو انا بس برضه بتلاقيه شيء مش عارفين الفرقه دي ايه ممكن يعملوا كده بالقانون ربنا هيجيب الفكره في الدنيا دي دي دي برضه مش هتلاقي التقدير دي اللي فيها برضه هتجيب ممكن يبقى لما يبقى يبقى برضه عمر بالظبط في العاية 30 سنة خلاص 20 سنة خلاص أجيال لندن دول كانوا معرض يا دوب بيعملوا مفروضين لماذا ما بدأت تقولها عند الله؟ تطلع عين من مين؟ مجنون يقعد معانا تعالى تعالى تعالى هتضطر تغيرها تغيرها بس اننا انضبط لا يخش يعني حد عنده إيمان بالقلب مع المشاكل المختلفة المختلفة ازاي بقى هم اللي بيتنقلوا عليه بلا من فوق ويراك عايز كده ان شاء الله انت شايف وراك نزل نزل نزل ديك نزل نزل ديك نزل تعالى ونيجي ديك صح الحاجة كده بالنسبة لي ده صح ولا لا الإنسان ذكي لازم ليه؟ يعني كده عايز أتفهم. ليه كده؟ مفيش organism يقدر يعمل كده ومفيش دواء يحصل منه absorption بسهولة. يعني أنا لو معايا دلوقتي من الجلد التاني أجي عليه تاني مش هتعرف عليه معايا. واحد. بس كان جلد التاني أنا أول مرة أعرف absorption بسهولة. ما ده يا ربنا يا أخي. طيب اليوم عملت امتحان تحت الكلمة هتعمل ايه؟ تشتغل تاني مش هنعمل ايه؟ ممكن التدرج والانتظار اللي بيجيب معايا يبقى كنت في المغاية من الوزن ممكن يبقى تدريب عشان تحاول تغير التدريب Thank you. كانت مرات تحكي بيت وصايد البيت المعاكم بتاع الطيارات اللي حضروا بيت بيت نفسي بيت كويس لما كده تحكي بيت كويس بابا كده بيت كويس معاكم بيت موضوع معاك بيت هيبعد معاكم لكن مش معاك بيت عجوية ده خالص ها عجوية معاك أول عجوية اه في حاجات كتير انا بقول بقى انا المساله دي دي كويس حاجه حاجه تعملها في مخبرات حد بيجي يتكلم اليوريا يعني جنب البيض ولا لا خليه في جسمه بقى والكلب ده هتكون داخل حتى لو كان كنت كلب الظهر اكيد الكلب ده ما كان جامد ما بيمر ما يديله فرصه الكلاب لما كان في الكلاب من غير ما يتكلم صوريك الكلب هتعمل فرصه والله العظيم هتعمل فرصه لا ممنوع ولا من بهدله يعني انت في الحته دي فين وتمشي على الجنب ده مخشوش طب المخ ده بيتكلم كويس طب لو بيتكلم كويس مع التروسيس بودر هتعمل بودر هتعمل Thank you. في ار او اس 1 كيلو بروتين ايضا بقى لكن انت عارف ولا لا انت كويس كبار تاكل والدنيا كلها برافو عليك مسؤول بأكد عليك أكد عليك برافو عليك إيه مسؤول بالأكد يعني ار ار ريد ويد يعني خناقه يجيبش هاي بس ويموت بقطع الحب فين دول يا حته حمراء اول سايد من يجي بتلاقي حاجات حمراء من ورا لا لكن تحت حمراء من ورا او سايد من يجي لا كده بياخد كده حاجه خلاص مختار معاك حد يبيع الفلوس بيروح عليه ملايين يرجع في ثلاثة يبيع في الأوبر واحد يبيع إنت في الأوبر أوكي وكده والحاجات اللي بتحصل خمس كونديشن والله هيوفر الفلوس الفلوس هيوفر الفلوس الفلوس أكيد يوفر الفلوس وينتهي بابا العلم الفلوس أو فلوس الفلوس إلى دول تبعات ده فلوس إلى دول تركيبة فلوس هتبقى يوفر الفلوس والفلوس لا في وقت من الفبراير الكاتبين ما معهوش بوك يقرا الجمل هو ده الكلام بعد كمان هو 24 يوم في الفلوس عايزه الفلوس يوم ب 14 جنيه الكاتب الفلوس فلوس يوم كام كده اي سنه كان بيشتغل بس اجل كنت بقى صاحب المحط اللي بيوصله يا رب الزوجة الزوجة انما الواد العزة الدور الذكر مين اللي غفر اول يترين هذه الملايين واللي يجيب مين على مين من هيك دماغ حاسه مين راح الواد العزة واللي غفر الفلوس يتلاقى من دور الذكر مش عليها تحت التلفزة دي تحت جنب الأولاد يمين ممكن تحت الأولاد يمين عشان تدوكي لا ما تلاقي تدوكي الأولاد يمين يمين يمين كل الحدود دي اي شخص يمين أريد أن تنسى لا كل تنسى معروف ان كده كده كده اكتر جنب ده كل اختلاف تعبانين مش عارف ايه طلع ايه حاجات كده بتطلع بعض اي كده الجنس بتاعك خالص ايه كده حضرتك حضرتك بتحاول تبقى ايه انت مين طب اثنين وثلاثه حد زي Thank you. والوايت كيس احنا هنا على الوايت كيس السنين وايت كيس السنين وايت كيس السنين وايت كيس كتلين ايه وحيد وهو احمر عندنا في الزور الضغط فالضغط يكون شكل كده بخير ليه انما وايت كيس كان وطبعا جروب كتيرة جدا جدا جدا ايوه كان عيلتنا حميدة جوه القانون الجوه وفي جروب كبير ناس جدا جدا جروب جدا وانت فاضي اللي هنا حميد ولا مين؟ انا هقول لك لا اللي موجود اه ايوه موجود في ولا مين؟ فيدو ولا مين؟ حاجات كتيرة جدا مش مهم انا عارف انا دايما اللي كان ممكن يقول او كنت بقول برضه كمان كان في سبب وجيت بجد وانت اي حاجه فيهم كلمه عليك اي مكان خالص يعني اي يعطيك فضل انا في الخير جاي كل اللي بقول لهم كله دول انا سنك بيكون كله دول انت اللي مش كله دول وده كان سؤالين ودول علماء كويس كمان الواجب اللي انت تجبر ويخلي دور المسيح دايما دي من درجة السين والكريم بقى جدا انه مسؤول 15 يوم في الهنية كل كل ده مفيش مين هو اللي بقى يجيب اللي عندهم حاجة جميلة نحن رينج وروي رينج ورا مكون من واحد حواليها كده كانت هي ولما دخلت النبي وانا فين قالوا مش هتتخلي وانا دايما واحد من ثلاثه واحد اثنين ويطلع ثلاثه فالدكتور مستر مستر وطلع هزع على وعليك ازاي؟ عليه ملايين؟ الفرق بقى ايه؟ مصر سنة بقى ايه؟ بس على شوية وهو عليه لونه مدقق بدري ما بينفعش انا من الأول كلها ايه؟ طب انا كويس عارفه ولما اجي عارفه عارفه بدري الولد انت الولد الولد مين انت الولد صح ماشي دخلت على دي بنت الكوره وقلت لا كان ده مين جابت بنت الكوره ده كان دي كوره بتحول تطلع من تعملي بنت الكوره قلنا ايه اللي كده بجيب الجيل ده اللي وراه اسم الجيل ده بس ده مشهور اللي فيه انا باكل منه عينيه فاي حد عنده ده ايه ترجع ايه ممكن تتنك اه هو بس الجيل ده كان ما تخافش الكلب كده قال كده قوم تعمل كده يجي تحول فيه تكلف البقى دي كده مش باين من بيت البقى ده على الفاير انفكشن والفاير انفكشن عالي ايه هو؟ موسكو قلت هذا تنزل وصل معايا وهذا هتبقى عن الورد ايه هو الورد؟ الصدر او المرضى ايه الورد؟ ايه الصدر؟ ده بناين تيوبر اللي بيعملوا الهيومن بابلوما فيروس خلي بالك معايا بناين تيوبر بيجي بيعملوا الهيومن بابلوما فيروس البرايمري ريليز للفيروس بكل انواع الورد بابلوما يعني ايه بابلوما؟
سوشياليزيشن مهم قوي الزول اقل من نص الانسان
أكون لشكل البازيلة بنقسم النور لخمس أنواع كل لشكل بنقسم النور عشان تعرف خمس أنواع أربعة منهم بالفيلم أول نوع اسمه بروكة بلدان أو الفوم الواقع بروكة بلدان البرمة اللي لسه بقى كل أنواع الواقع إيه؟ بليوكة تاني الواقع زي ما نشوف إن شاء الله حالا دلوقتي فلقيت البيت الاقيه من هذا اي حته في البيت زروجه بالجاز تاني لوحده فاين فورم او فين فورم فاين تبدل بقى دي بكل انواع الوقت ايه ده ديو ده ده ديو تمام زي ده لاين زي ما نشوف ان شاء الله حالا بس زروجه بالجاز بالظبط فين فورم فاين تخيل بقى معايا الفلاش تايب هنا النبيل تماما لا تبدأ بديول ده ده مصر ما يطلع بعد هيجي بديول برضه بس لكن ده مصر ما يعني يخدم الواحد يا محمد من من غير علاج رابع نوع اسمه الفينيريال وورد انا بعمل الفينيريال فينيريال وورد او اسمه الثاني كل زي نومة اكل من الخبز بس على الفينيريال وورد بعمل كده والسيرفس بتاع كويس طبعا لازم تبقى بنيجي الروح يبقى فيه جزئيه عن طريق واكيد مكانها بتنزل يبقى كل ان الموت عباره عن ايه؟ احسن معايا ده بناء الجيوع مين بيعمله؟ يا شباب البرايم ليجن في كل انواع الموت ايه؟ تبيوت الكورس بشكل تبيوت اساسه خمس انواع او بعض الفكر او نص والنوع الاخير اللي اسمه البرايم موت حد سمع عين سمك عندي عين سمك برازيليه ايه عين سمك دي عنده ايه؟ يقول له ايه؟ ها؟ يقول لك في وضع عريض في مسمار في رجلية من تحت صح ولا لا؟ يبقى معاك جبت في رجلية في أي نوع من أنواع المرض نقدر تسأل بلد المرض اللي فيه من تحت رجلك أدي رجل العيال وطلع فيها الموت والموت يا محمد بن عبد الله دي بتاع ايه؟ وقلنا البديول ده سوري الانيميشن يبقى انت صح سوري سوري ظبطت تخيل ظبطت السوق بتاعك يبقى حرفيا صح ولا لا؟ بتروح عليك كم ساعة في اليوم؟ بس. خمس ساعات في اليوم أنا لفيت البريشر من مليون من كومبليت بالجنة الفرية معايا بقى؟ مش هيبقى في تبديل واضح كمان هيبقى البراند اللي مش عندنا ايه؟ دلوقتي معايا التبديل بقى كومبليت جوه الجلد تمشي على الأنصار دي جوه بتاع دي معايا؟ يبقى البرايم يعني اسمه ايه؟ كومبريس بدلول بدلول ده كان ايه؟ كومبريس كفر بالكلام ايه هو الكلام ده؟ الكلام اللي هو هايبر كيراتوزيس هايبر كيراتوزيس مكان الصلاة كده تلاقي على يمين او على يسر اليمين حتة هايبر كيراتوزيس لو بتلعب كلمة هتلاقي في ايديك من هنا حتة هايبر كيراتوزيس ده بنسميها كومي او كيراتوزيس او كلام يبقى البرايم يعني في البرايم ده صحيح ده بيوصل في ماله كومبريس ايه اللي خلاه كومبريس؟ البرايم مش عاجبني كومبريس بديول كفر دي كامل يعني من الاول يبقى قلنا الفاير الانفكشن اول حاجه عندي مين في الجسم هو زمان المرض قلنا الانواع دي مين بيعمله هم بيعملوا فايرس الفاير ليه بكل انواعه تدريبهم هتكون من مشاكل التدريب ده ست خمسه طبعا اللي هم ان هي الدراسه مصر تعالى مع بعض نشوف كده الورش شكلها اول ثاني نقطه ممكن تبقى واحده او ممكن تبقى مرض